الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطه اه ما انا عارف ان اخره حيطه اه يا ابني اخره حيطه
ايوه طب سيبنا نجرب يا ابني اخره حيطه ايوه ايوه ما, ما انا شايف برضه
يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطه اه اه اي ده اخره حيطه فعلا بسم الله
صور حجم المأساة في قضية النت
اخي هل أنت ملتزم؟
على بصيره لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يتجوز
دين الاسلام هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر دين الاسلام هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل انسان وزنا مصيبة.
تعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص وبطل يدفع اقساط لربنا انما هذا الدين لابد ان يؤخذ جمله واحده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تذكر ان اكبر مشكله في النظر الى النساء مش قضيه ان النظره زين لا لا لا ده في مشكله اكبر من كده في مشكله اكبر من كده هذه خيانه لله مش مشكلة الشباب اللي واقفين على النواصي النهارده انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا؟ وانت بتعمل ايه؟ احمد ربنا ان انا بصلي الحمد لله ان انت بتصلي قاعدين قدام معهد الاوراق ده السرطان واد وبنت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده وشاورت له على معهد السرطان نعم.
قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان ما انا عارف يعني قلت له مش خايف؟
ليه قلت له السرطان سرطان يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واثنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه الدنيا دي ملهاش لازمه بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني فيها اعاده ممكن الواحد يعيد سنه ما بتتعادش خلص على هو بصيره عايز ينجو كل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زمان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يأسر إخوانكم في شركة القراء أن يقدموا لكم من أروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الالتزام الشريط الخامس على بصيرة والآن مع المحاضرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أيها الإخوة إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد العبد الذي خلق ليعبد الله نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله هذا هو الالتزام هذا معنى إنسان ملتزم هذا معنى رجل ملتزم وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن هل أنت ملتزم وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله ذكرنا من أصول الالتزام الكثير وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة نصوحا هذه التوبة العقدية توبة العقائد ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته وخصوصا أننا نلتقي الليلة بعد رمضان نسأل الله أن يتقبل منا رمضان نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان وكيف الحال بعد رمضان اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب نتوب مما قصرنا فيه في رمضان فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان أيها الإخوة مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد التي يرضاها الله لعباده إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي وواعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام من التفريط في معرفة عظمة دين الله من التفريط في تقدير النعمة التي نعيشها نعمة الإسلام اللهم أتمها علينا وأدمها يا رب اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به الشاهد إننا نريد التوبة التوبة من تقصيرنا في حق ديننا التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا التوبة من عدم قيامنا بحق ديننا التوبة من عدم إلمامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضايانا إننا نريد أن نتوب اللهم تب علينا يا رب الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة لأن التوبة كما ذكرنا وقتها لابد من شرط صحة التوبة العمل وإني لغفار لمن تاب وآمن و... وعمل إلا من تاب وآمن و... وعمل فلابد أن يستتبع التوبة عمل عكس ما تبت منه هذه قضية تذكرون مناظرة الصلاة قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر قال كافر قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع قال يتشهد قال هو عليها مقيم يعني هو إيه متشهد أصلا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مشكلته أن هو ما بيصليش فإذا أراد أن يتوب يعمل إيه يصح ومن هنا أصلوا أصلا أن من خرج بشيء دخل به يعني اللي خرج من الإسلام بحاجة عشان يدخل يدخل بالتوبة منها من, من ذاتها وده شبهوه أو استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها السيئة الحسنة تمحوها فيها كلام كتير لكن خلاص الكلام أنك ينبغي أن تتبع السيئة حسنة من جنسها كي تمحوها ماشي صليت على رسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه ما تم منه ما تنطقوا يا جماعة عكس إيه آه آه أوكي. أيوة خليكم معايا الله يكرمك عكس ما تاب منه يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل الزنا تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي الى الزنا يبقى لازم يتجوز مثلا يعني يتزوج طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي الى هذا لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي الى هذا لازم يترك قراءة كذا لازم يترك هذه الامور الشاهد اننا اذا تبنا من التقصير في حق الدين فلابد ان نعود لنعرف حق الدين ونؤدي حق الدين اذا تبنا من عدم الفهم لابد ان نحاول ان نفهم وندرس كي نفهم من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على إعادتها على مسامعكم أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه هذا أصل من أصول الإسلام العظيم أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه كان لقاء رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان عرض عليهم الإسلام طلب منهم النصرة والمنعة اثنوا على الكلام وقبلوا قالوا كلام جميل جدا اللي انت بتقوله ده ورائع وممتاز ومستعدين مستعدين تسلموا مستعدين تنصروا الدين ننصره قالوا ولكن واهم حاجه كلمه ايه اه ولكن دي ماساه ولكن قالوا ولكن اننا نرى هذا الامر مما تكرهه الملوك قالوا اننا نرى هذا الامر الامر اللي هو ايه الدين مما تكرهه الملوك واضح ولا لا فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك ليه عشان كده كان لنا خطبة أو درس لا أذكر قديم زمان لماذا يخافون من الإسلام ليه لأن هذا الدين يبث في الرجل الحرية الحرية مما سوى الله عبد لله فقط فوجود هذه الحرية في قلبه هتعمل مشاكل كتير هذا الدين مما تكرهه الملوك لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر واضح؟ هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا من أصغر زمان كانوا يقولوا عبد مملوك دلوقتي نقول اقل حاجة من اصغر شيء في هذه الدنيا اي انسان مهما كان منزلته ان يكون له كلمة باسم الاسلام لذلك قالوا له ان هذا الامر مما تكرهه الملوك فان احببت ان نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا قالوا له كسرى وقيصر هيكرهوا اكيد الموضوع ده فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق ما أسأتم الرد إذ إيه آه أنتوا قلتوا الحق يبقى كلام جميل جدا ولكن هذا الأمر لن ينصره لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه نرجع تاني نذكر بقضية التقسيط فاكرين لما اتكلمنا هنا عن موضوع التقسيط ان كثير من الشباب بياخد الدين بالتقسيط اسمك ايه الاخ طه اعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص على كده وبطل يدفع اقساط لربنا كعاده اهل زمانه فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع القسطين وانتهت القضيه عند هذا الحد وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد يا جماعه هذا الدين لابد ان يؤخذ جمله واحده لابد من أصول الالتزام حمل هم الدين أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية يعني الأخ طه والأخ أحمد والأخ محمد لابد أنهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية يعني كأن هذا الدين عرضه مش كأن هذه الحقيقة هي عرضه شوف الإنسان يغار على شرفه إزاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه إزاي هو الدين كده مرة واحد سب الدين فواحد اتهور عليه وصلت للاسم فالضابط في الاسم بيقول له يا ابني انت هو شتم ابوك قال له لا ده شتم اللي اغلى من ابويا ربنا ربي الهي سيدي ده اعظم من ابويا ومن الدنيا دي كلها فلازم اغير على ربنا وعشان كده انا قلت لكم قبل كده ان اكبر مشكله في النظر الى النساء مش قضيه ان الناقص هنا لا لا لا ده في مشكله اكبر من كده الاكبر من كده عارف ايه انك لما تنظر لامراه متبرجه وتبتسم او ينشرح صدرك او دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته او النشوه تنتشي بيه هذه خيانه لله ان تسعد بان يعصى الله ان تنشرح بان يحارب الله ان ترضى وتقر أن يخان الله دي أخطر من إيه دي أخطر من مجرد المعصية من مجرد النظرة أكبر من الزنا أن ترضى أن يهان دينك فلذلك اللي يمشي في مصر الجديدة ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم إلى غير ملة الإسلام يقول إن ان اي مسلم ما يقومش بالمهمة للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله لانه بيؤخذوا الى غير الدين بيؤخذوا الى ملة غير ملة الاسلام بيؤخذوا الى بطن مش مشكلة الشباب اللي واقفين على النواصي النهاردة انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو مش دي مشكلتهم الوحيدة وان كانت دي من المشاكل ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا طب انت بتعمل ايه تقول لي انت تحمد ربنا ان انا كده انا كفاية الحمد لله احمد ربنا ان انا بصلي طب الحمد لله ان انت بتصلي ولكن لن يكون من حملة هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه يبقى الحمد لله على انك بتصلي والحمد لله على انك صمت رمضان والحمد لله قوي انك بطلت النت والقعاد قدامه في صلاة الدردشة الحمد لله والحمد لله ازيد انك تبت من القنوات الفضائية والحمد لله اكتر واكتر ان ربنا صرف عنك الشلة الحمد لله على كل ده ولكن انا عايز احمد ربنا بقى على بقية الاسلام معاك صح ولا لا اه فين بقية الاسلام اديني بقية الاسلام قول لي فاضل ايه ده كده تمام التمام لا فاضل طلب العلم فين نمرة اتنين الزيادة من النوافل فين نمرة تلاتة مسؤوليتك في الدعوة الى الله انا قلت قبل كده ان في ناس مع شديد الاسف جعلوا الدعوة كل همهم ونسيوا كل حاجة الا الدعوة الى الله ناس طيبين همهم الدعوة الى الله وشغالين مش كسلانين ولكن كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين هو الدعوة الى الله يبقى الكلام ده ايه غلط مش هو ده الدين كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين زي ناس تانيين اخوان او غيرهم ان يبقى هو قضيته الوصول لحكم او غيره او نقابات او مجالس نيابية او غيره مش ده الدين الدين كل الحياة زي ما قلنا كده قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكبتهم ليه؟ السورة بتقول إنهم ثلاث خطوط متوازية إن الإنسان في خسر كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز لابد من الجوانب الثلاثة متوازية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب دعوة بدون علم تضل وتضر دعوة بجهل تفسد ولا تصلح دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء على علم شوف شرط سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ف هو ده العلم فوعاها بتفهم لازم تفهمها فوعاها لا لا شوف الشرط فأداها ها؟ كما سمعها كما سمعها يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع لكن عشان يبقى واحد لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يؤدي ويدعو ما ينفعش قول لي بس اهو انت جبت المفيد انا لا بعرف احفظ ولا بعرف ادي براءه اقول لك لا مش براءه ده انت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الاغاني قوي صح امال انت يعني خدت شهاده من الكليه ازاي ولا بالغش اهو انا عايزك تغش في الدين تحط في جيبك ورقه وتطلعها تتكلم منها غلط الكلام ده لا ان انا اوصل شريط ان انا اوصل كتاب ان انا امشي مع حد بيدعو الى الله ما احنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه خليك خدام لخدامين دين ربنا يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه آه، خدام خدامين دين ربنا لازم يبقى لك دور في هذه النصرة قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ربنا ندى على مين دلوقتي الذين آمنوا أنت منهم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لو أنت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أنا ومن إيه اتبع هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراه في الدعوة إلى الله لازم لك دور يا جماعة الدعوة لها هدف يعني احنا إذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي أو هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات أنا نفسي شباب منكم وانتوا شباب زي الورد يدخلوا نت كافيه وأنا عملت اليومين دول درسين عن النت ما كنتش أتخيل ولا أتصور إن المأساة بالحجم ده ما كنتش متصور حجم المأساة في قضية النت اطلعت على حقائق مذهله مذهلة بجميع المقاييس فالشاهد ان زي بقول كده مش محتاجين اللي على النواصي بس محتاجين في المقاهي مقاهي النت المفتوحة واللي كترت النهاردة لا يخلو شارع منها ان احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه وخصوصا ان كلكم نت في النت ها واقول له ان انا ممتاز جدا في الموضوع ده عايز اعرفك حاجة جديدة وادخل بيه على موقع اسلامي اغير له اللي هو فيه افهمه الموضوع ان يا ابني انت قاعد كده ده انا طبعا في احصاءات وبيانات وبحوث افادت ان النت بقى ادمان زي السجاير زي التدخين بقى ادمان اللي بيدمن القعده بيذكروا ان بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعه متواصله 10 ساعات متواصله قاعد قدام النت طبعا اظن الحقيقه دي انتوا عارفينها ولا مش عارفينها ولا دي الكلام ده احسن يكون الكلام ده يكون كلام جرايد يا جماعه دي حقيقه فعلا اه يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واثنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه فالشاهد انه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه مين يجيبهم الا انتوا مش ينفع انا ادخل صح ولا لا لا انا ولا زي انتوا اللي هتدخلوا وانتوا اللي تقعدوا معاهم وان انتوا ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم انتوا قدام ربنا لان بيقولوا ان فرض الكفايه فرض عين حتى يقوم به الكفاية انت فاهميني ازاي ولا لا فرض الكفاية تعريفه انه اذا قام به البعض سقط عن الكل صح فاذا قام به البعض ما قامش به البعض ها يأتم الكل فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض البعض دول اهل الخبرة اهل الذكر اهل الفن اهل المسألة انتوا بقى اهل الموضوع ده فالشاهد ايه ان مسؤوليتكم الدعوة دي مسؤولية مسؤولية واحد يقول لي أنا آسف يا عم الشيخ هي المسألة مش قلة علم مسألة موضوع مش محتاج علم قوي لكن أنا بتكسف بستحي أقول له لو قلنا لك تعالى مسابقة وتاخد مليون جنيه تقول لي بتكسف بستحي لا ليه آه، مليون جنيه يا عم طب دي هتدخلك الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الملايين خير من الملايين ربنا يهدي ليك راجل واحد بس طب عايزين نحدد الهدف الهدف من موضوع الدعوة الهدف منه أيها الإخوة يقظة الروح وحياة القلوب وصحوة حقيقية في الوجدان والمشاعر ربنا سمى الحياة لعبة وما الحياة الدنيا إلا إيه لعب ولهو فالحياة ديك لعبة محتاجة بس تلعب صح ففي سرد قصة واحد أتى المرات وناس معاه وانتحر قلت للأسف الشديد أن هؤلاء الناس جهال هم لما يمتلك 15 ساعة يد الساعة بكم الساعة ب 150 ألف جنيه ب 300 ماشي ب 300 يا عم 30 ساعة انتوا ادرى استفزني انهم انا كنت بقول 15 ساعه الراجل ده قال 30 هو ادرى ما اعرفش يمكن يكونوا 30 ساعه 30 ساعه الساعه ب 150 الف جنيه ليه ليه تفتكر ليه يا اخي لا ده هو بيدور على الحاجه اه بيدور على التميز منظره على الناس عايز يبقى احسن عايز آه، عايز يبقى مبسوط عايز سعاده مش كده اكيد هو مجموعه العربيات اللي عنده اللي هم قالوا عليها الشقه اللي 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات الساعات النسوان اللي كان بيتجوزها نوعيه النسوان نفسها فنانات اللي كذا واللي كذا كان بيدور الراجل ده على حاجه صح ولا لا كان بيدور على حاجه بس لعبها غلط فلما لعبها غلط ايه اللي حصل مات فقد روحه قتل نفسه صح ولا لا هي دي الحياه بقى لو ما لعبناش الحياه دي صح هتشنو نفسك هتشنو نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه اللي انت بتتسلق عليه للمجد للشهرة للسعادة هيخنقك هيشنكلك فلذلك انا بقول ان المشكلة انه مش فاهم المشكلة ان هو ما يعرفش والمسؤولية انه ما لقاش حد يفهمه يمكن اعرض رفض انه يفهم يمكن انا ما اعرفش لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجة يقظة الروح الواد اللي انت قلت لي انه فعلا بيقعد 10 ساعات قدام النت محتاج حد ي- ينغزه يهزه صحيح يقول له انت بتعمل ايه طب قعد 10 ساعات 12 ساعه عمي من القعده قدام النت عايز اجره بعد ال 10 ساعات دول اقول له ها طلعت بايه عملت ايه استفدت ايه انا قدر لي ربي ان انا اقعد عده مرات مع مجموعه من أكابر الأغنياء أكابر الأغنياء في مصر عدة مرات كانت العبارة اللي تكررت بالنص بقول له في الآخر إيه رأيك قال لي ملهاش لازمة ده إجماع في الآخر إيه رأيك يقول إيه ولا ليها أي لازمة اللي هي إيه الدنيا الجري وراها اللهك فيها اللي انتوا كلكم آمالكم العريضة انكم تبقوا زي دول قول نصهم حتى يا أخي ملهاش لازمة فعلا الدنيا دي ملهاش لازمة بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان انك تكتشف كده امتى اه يبقى هدف الدعوة ايقاظ الارواح اليقظة هي انزعاج القلب لروعة انتباه من ركضة الغافلين انك تنزعج الروح تصحى بقى ده اللي احنا محتاجينه هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى تفوق يعرفوا ان الدنيا ملهاش لازمه يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصه تانية يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعاده ممكن الواحد يعيد سنه ما بتتعادش خلصت يعني الراجل ده الله يعلم فين لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه ببطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة الحديدة في إيده بيعمل إيه خلاص أنت بقى متصور الباقي دلوقتي صح في فرصة إنه يقول أخ- يا رب أنا تبت خلاص أنا غلطان طب مش هعمل كده تاني في فرصة خلصت أه أنا خايف عليك لا تروح في واحدة من دول ومفيش فرصة مفيش فرصة يقظة الروح إزاي اليقظة هذه اليقظة محتاجة تحتاج إلى قوة روحية انا قرأت في البحث بتاع او البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين ثم حاولت فعلا واقعيا ان انا ادعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه خرجت باللي انا بقول لك عليه ده اننا نحتاج ان اي احد يريد ان يتوب يحتاج الى قوه روحيه سبحان الله في درسين اسمهم سبيل المؤمنين اسمهم ايه اه سبيل المؤمنين كنت بقول فيهم ان احنا لينا سلف لازم نمشي وراه لان من خواص هذا الدين ان لازم لك حادي لازم لك ايه يعني ايه حادي دليل لا السائق من ورا الحادي من قدام اللي يحدوك يشعللك يحركك الحادي ده هم السلف لانهم مشوا الطريق ده قبلينا عرفوه من اوله ومن اخره عرفوه من اصوله ومن فروعه عرفوا السكه دي عرفوا الطريق فلازم نبقى شوف مشوا ازاي ونمشي زيهم بعضنا عايز يعيد من الاول بقول له ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطه يقول لي معلش سيبني اجرب يا ابني اخره حيطه يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطه ويرجع يقول لي فعلا صح مظبوط اخره حيطه كتير من الشباب بيعمل كده مش كده ولا انت مش معايا كتير من الشباب بيعمل كده انا بقول كده ان احنا مشكلتنا كده ابن الجوزي قال الكلام ده من زمان اللي هو موضوع ايه ان محتاجين قوه روحيه لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهره وقلوب خلقت كدره وانما تصلح الرياضه في نجيب تفهمين طب صلي صلى الله عليه وسلم انما تصلح الرياضه في نجيب الرياضه يعني الترويض يعني تجيب واحد بيكسح وندربه عشان يدخل سبق 1000 متر لا عشان يدخل سبق 1000 متر ما ينفعش رجليه ما تنفعش صدره ما ينفعش مناخيره ما تنفعش محتاج انف واسع عشان ياخد شهيق يقدر يجري صح ولا لا تصلح الرياضه يعني انا هدرب حد على لعبه معينه هيلعب باسكت وهو ما ينفعش ما ينفعش فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع فيه ناس وفي ناس ما تنفعش الناس اللي ارواحهم قذره انا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت ان في ناس عندهم قوة روحية مجرد ما تستفز روحه يطير معك وفي ناس في سفول في الهمة في دناءة ما نفسوش يبقى كويس لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتائج ايا كانت فالسيد ان احنا محتاجين قوة روحية تيجي منين القوة الروحية دي واحد الخلق الفاضل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الخلق الفاضل محتاجين أصول الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق زي ما بقول الراجل اللي جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أزني الرسول قال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا طيب لو قال آه إيه رأيك هي دي قضية الأخلاق وأنا قلت لكم أن أنا تعرضت لموقف زي كده تقول لي وأنت كل حاجة تقول لي أنا ما عشان أقول لك إن إحنا بنشتغل اشتغل أنت كمان ما بكلمكش من فراغ معديين قدام قدام قدام معهد الأورام معهد الأورام ده بتاع إيه بتاع السرطان وواد وبنت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده اه والله خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان قال لي نعم قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان قال طب ما انا عارف قلت له مش خايف قال من ايه قلت له من السرطان نسال الله لنا ولكم العافيه الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني انت ترضى ان اختك تمشي مع واحد كده الوقفه اللي انت واقفها قال اه اه علاقه شريفه بريئه مفيش مشكله عادي طب اذا كان انسان ما عندوش اخلاق زي كده تعمل ايه عشان كده احنا محتاجين انشاء الخلق الفاضل دايما اقول ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم بيقول انما بعثت لاتمم لايه اتمم يبقى كانت اصول الاخلاق عند العرب موجوده والرسول عمل ايه تمم لكن الامه للاسف الشديد الاصول منهدمه وبسبب الزفت ده اسمه النت والقنوات الفضائيه ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت اصول الاخلاق هدم لاصول الاخلاق النهارده لما تدور على فين في اخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءه والشهامه والنجده تلاقي فين الغيره فين سبحان الله العظيم اصول الاخلاق ما عادتش موجوده يبقى اذا اردنا يقظه الروح يبقى لابد من بعث الاخلاق لابد من بحث الاخلاق احنا عايزين جماعه الملتزمين يبقوا احسن الناس اخلاقا زي ما قلت كده في الجود والكرم والوفاء والمروءه والشهامه والنجده والشجاعه ورد السيئه بالحسنه واحتمال الاذى كل دي اخلاقيات مطلوبه في الاسلام مش عايز اطول عليكم اتنين النفس النبيلة عشان يقظة الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس للأسف الشديد ان اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تساوي شيء أما صاحب النفس النبيلة سبحان الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها دلوقتي اتنين فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فاللي أنا فاكرهم زي لك موقفين كده الموقف الأولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه شو الرسول يقول لك هو كعب يقول لك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فرحان بايه ان ربنا تاب على واحد يا ترى انت فرحك بتوبة ربنا على واحد ولا فرحك بالفلوس ولا فرحك بشهوة من شهواتك اقول لكم مسألة شخصية وما تضحكوش عليا زمان وانا صغير كنت صغير زيكم كده برضه زمان كنت فعلا أؤمن إن مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه إن فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي أعظم فرحة في الدنيا بعد كده لما اتجوزت قلت لا لا لا لا ده فرحة الزواج لا أكبر فعلا ولما ربنا رزقني أول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد إيه أكبر بعد كده اكتشفت إن كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا الفرح بربنا انك تحس للحظة ان ربنا بيحبك او راضي عنك دي الفرحة الحقيقية وانا بقول دايما ان الدليل على انه بيحبك او راضي عنك انه يستعملك انه يشغلك فاكرين واحد صاحبي بحبه في مرة حس انه عايز يخرج مش عارف يقعد ركب العربية مشي كده واقفة مشي كده واقفة مشي كده يا رب طب عايز توديني فين اروح فين وداه لواحد مسكين يساعده وصله كده لحد واحد مسكين اداله مساعده الحاجات دي مش دروشه دي حقيقه اما تحس ان ربنا بيشغلك انك الساعه واحدة بالليل وقاعد تقرا مش مش عارف تقرا ومش عارف تصلي ومش عارف تنام وتخرج مجرد ما تنزل من الباب تلاقي ولدين واقفين يا ابني انتوا واقفين بتعملوا ايه ما تيجوا نصلي ركعتين يقول لك يلا تروح مطلعه معاك وتصلوا وتقعدوا تتكلموا في الذكر يعيطوا يقوموا يقعوا لك لا لا لا مين اللي شغلك هي دي تحس ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك دي فرحة النبي ما تصلي عليه ان ربنا تاب على مسلم هي دي اعظم فرحة انك تفرح بان ربنا استعملك ان واحد يتوب على ايدك اعظم فرحة التانية ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان نايم اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطيين وشهم ورجلهم باينه فجاء واحد قفاء للأثر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال الرجلين دول تبع بعض قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استرضى حتى استنار وجهه لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل لما قال الاثنين دول اقدامهم من بعض خلاص ابنه الرسول فرح بنفي الشبهه عن رجل من المسلمين هي دي السعادات الحقيقيه النفس النبيله النفس النبيله اللي هي زي بقول لك كده ما تفرحش باكله ما تفرحش بان حد يقول لهم كلمه حلوه النفس النبيله بس زي ما قلت لكم كتير ان في الفاظ في الاسلام ما ينفعش تتفسر لانها لو اتفسرت تفسد واديتكم امثله قبل كده عن كلمه السكينه وكلمه قره العين وادي المثال الثالث النفس الايه النبيله اكيد انتوا فاهمين من غير انا ما اشرح يعني ايه نفس نبيله نمره ثلاثه في قوه الروح الايمان بالحقوق ومعرفتها كتير منا عايش لنفسه لأنا لذاته كل همه أنا عايز إيه إيه اللي يرضيني الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة المهم هو مرتاح ولا لا مش مهم أبوه وأمه راضيين ولا لا المهم هو حاصل على حقوقه ولا لا مش مهم اخواته واخدين زيه ولا لا المهم ان هو ياخد مش مهم مش مهم حاجة في الدنيا ربنا سماه مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زماننا عايز هو ينام على مخدتين يا ابني مخده ليك ومخده لاخوك لا لا مش مهم يعني اخوك ما ينامش ما ينام هو حر ينام ولا ما ينامش مش ده الموضوع امال ايه المهم انا انام شوف ممكن تيجي في ابسط الامور كده ازاي معلي التسجيل سنه يا ابني وطي شويه عشان الناس تنام عايز اسمع طب ما الناس عايزه تنام مش مهم يناموا المهم ان انا اسمع بتبان زي بقول لك كده في تكات صغيره النفس المهينه مش النبيله القوه الروحيه تكمن فيه ان هو يؤثر على نفسه وللمره رقم 1256 تقريبا والله اعلم يعني قصه سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف الرسول اخى بينهم يوم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه اعلم اخيّ أنني أكثر الأنصار مالا هذا مالي اقسمه بيني وبينك دي نفس نبيلة وده راجل يعرف الحقوق زي ما قلت لكم كده لو ان احنا اليومين دول اردنا ان نؤاخي بين فقير وغني اكيد الغني هيقول له اخي انت عايز كام ايه اللي يريحك يعني أوه. فلوس اهي خد ولا يهمك والله ما هزعل مش هزعل يا اخي وهو زعلان صح لكن سعد بن الربيع قال له انا اكثر الانصار مالا هذا مال يقسمه التاني قال له ايه قال له يا اخي جزاك الله خيرا واجب عليك برضه والله يا اخي احنا يعني متشكرين جدا وراح قاسم الفلوس لا انا مش عارف اتعجب من سعد بن الربيع ولا اتعجب من عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في اهلك ومالك دلوني على السوق فخرج الى السوق فلم يلبث ان تزوج على كم على نواه من ذهب هي دي النفس الايه النفس النبيله هي دي ايمان بالحقوق ومعرفتها ان مش مهم انا لا مش مهم انا المهم الناس المهم الدين المهم ربنا واحد تقول له الشباب اللي واقفين على الناصيه دول روح اسمك ايه حسام الواد حسام ده حبيبي على فكره يعني. روح يا ابني اقف مع الناس دي لا لا لا انا ما احرجش نفسي احرج نفسي مع الناس ليه اقدر احرجوني بكلمه لا انا احرج نفسي لله ينفع ردوا علي ينفع كنت بقول لهم في الحج نتبهدل شويه لله يستحق ها يستحق ربنا ان احنا نتبهدل له يعني ولا ما يستحقش طيب ما نتبهدل لله شويه ما احنا اتبهدلنا لدنيا يعني ولا ما حصلش كتير لله شويه يعني ما عمركش يعني في جاهليتك يعني مشيت ورا بنت واحرجتك يعني خليها مره لله ان حد يحرجك حد يكسفك حد يردك حد يشتمك لله يستحق سبحانه وتعالى أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة الإرادة الماضية الإرادة الإيه لما يقال سلاح ماضي يعني إيه آه. إرادة زي السيف دي النفس النبيلة تحكمش في شهواته عايز ينام لا مفيش وقت للنوم خلاص ما ينامش هيحصل ايه يعني لو ما نامش ولا حاجه كتير من الناس كان يتاخر المغرب ليه بفطر ما تفطرش هيحصل ايه لو ما فطرتش يعني ولا حاجه هي دي الاراده الماضيه ادام في شغل يبقى راجل راجل عنده اراده ماضيه كنت بعمل اختبار كده لبعض أولادي شوية أسئلة يعني منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثوان قدامك حاجة لازم تأخذ فيها قرار تقدر تأخذ قرار في ثواني هي دي الإرادة الماضية تأخذ قرار وتنفذه هم دول الرجالة اللي احنا محتاجينهم يبقى رجل دين حامل الراية مؤثر في مجتمع له دور في الواقع نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأعلى الإرادة الماضية هي دي قوة الروح نبقى واحد عنده روح قوية تبقى إرادته آه افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على إيه عربية يوصفوها يقول لك دي إيه ماضية تقول لها نسافر سافر عايزين إرادتك تبقى كده خمسة التضحية وأنا قلت قبل كده كتير إن على الأقل في جانب التضحية إن يبقى الإنسان عنده استعداد للتضحية ده أقل حاجة إن يبقى عنده استعداد إنه يضحي بإيه؟ بإيه؟ بكل حاجة يعني يا جماعة دلوقتي احنا عندنا هنصلي ركعتين مثلا مثلا ما تخافوش ده مثلا طب عندي ميعاد عم الشيخ ممكن اعمل مكالمة لا مش ممكن تعمل مكالمه طب ده في ارتباطات ممكن تبقى مشكله عندك استعداد تضحي هو ده الموضوع ضحي بالنوم تضحي بصاحب او صديق او صحبه او مصلحه او فلوس او صحتك او اكل او شرب او عندك استعداد ما في بعض الناس يقول لك انا عندي استعداد اضحي بكل حاجه الا الشاي معلش لازم اشرب شاي النفس النبيله ما بتستثنيش قوه الروح لا تستثني ما يقولش عندي استعداد اضحي بكل حاجه الا ما فيش الا عندي استعداد اضحي بايه بدون الا بدون الا ما فيش الا كل حاجه بس يرضى انا نفسي انه يرضى هو يرضى من بركات رمضان بقى وتأمل القرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل ربنا قال له اذبح ابنك سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته ربنا قال له بس خلاص ما تدبوش يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بس خلاص قال لا يا رب مش المطلوب اذبح ابني قالوا لا مش المطلوب تذبح ابنك المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده هي دي ابتلاء الهمة ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده هو مش عايز منك بس امتحان يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقول لك سلفني تقوم تقول له حاضر هنية دي واحدة تدخل تجيبه وتخرج ما تلاقوش فين يا ابني انا جبت لك الفلوس يقول لك لا خلاص قضيت قال لا يا عم انا جهزتهم لك يقول له مش عايز هي بس كانت مجرد ايه امتحان كتير تتعرض لمواقف زي كده ما تخافش الله لا يحب ان يعذب قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تعذيبك ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا عشان كده قضية التضحية هو بيمتحنك هتضحي ولا لا الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة سبحان الله دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج تسعة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به مئة واثنى وأربعون ألفا من الصحابة حوله حواليه مئة اثنين واربعين ألف صحابي وبرضه أبو بكر هو ده الوفاء الوفاء ده تنبني عليه ثقة يعني ايه لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إنك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت إلا حمراء الشدقين عجوزا حمراء الشدقين قال بئس ما قلتي انها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد لما الرسول يقول لعائشه كده تنبني على هذا الوفاء ثقه عائشه في رسول الله صح ولا لا ما هو ادم وفي لدي يبقى ايه يبقى وفي ليا احنا دايما بنقولها في المثل العامي عندنا لما تلاقي واحد خان ابوه ولا خان اهله يقول اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس اذا كان عمل كده في اهله هيعمل ايه فينا صح كده ولا لا هي كده يبقى الوفاء تنبني عليه ايه الثقه اثق فيك لما اشوفك وفي لشيخك اللي قبليه لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه يبقى يحصل ايه هتشتمني بكره فهمني ازاي يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقة انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكره تبيعني وصل هي دي قوة الروح ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة اخيرا ده اخر عنصر في قضية بس القوة الروحية نجيبها منين القوة تجاه الاحداث امام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات واداء الواجبات احنا كل الكلام الليله دي بنحاول نستجلب القوه الروحيه نجيب قوه لارواحنا الروح اللي طغت عليها الماده في هذا العصر حضاره المتع والشهوات قوه تجاه الاحداث قدامه بنات وقدامه عربيات وقدامه فلوس وقدامه لبس وزهو دنيا زاهيه مزهزهه عينيه تزيخ ودماغه تضرب مش ده الراجل بتاعنا مش ده الراجل اللي ينفع مش ده راجل ربنا محتاجين صاحب الروح القوية قوة الروح تجاه الأحداث ما بيتهزش عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا شوف الحسن البصري أما يوصف الصحابة يوم يقول إيه ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق السيما مش السينما سي اي ان لا السيما اللي هي المنظر الخارجي سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيما يعني العلامه في اللغه سيما يعني علامه ظهرت في السمت والهدي احسن حد يفكر لما اتكلمنا عن التقسيط ان الراجل ده خد الطاقيه واللحيه ان الطاقيه واللحيه مش مهمين لا مهمين جدا احنا بس بنقول ان اللحية والطاقية مش هم الدين لكن اللحية والطاقية والجلبية من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح الرسول قال خيركم من إذا رؤي ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لما تشوف واحد كده تقول سبحان الله ما شاء الله إذا شفته ذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس خيركم من إذا رؤي ذكر الله عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دول الناس بتوع ربنا دي نمرة واحد اتنين يقول وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ده بيتكلم على ظهور علامات الخير وخلي بالك في منطقهم بالعمل لما يتكلموا مش بيتكلموا بيعملوا مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق شغلوا الألسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم تاني طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم بتكلم عن ثبات الصحابة أمام الأحداث قوة القلب أمام الأحداث قوة الروح أمام الأحداث النهاردة شبابنا فيهم رعب ما تعرفش ليه فيهم خفة خفاف بيقع بسرعة ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا اللي بيشكي بالبنات العريانة مفتون اللي بيشكي من معاكسات التليفون مفتون اللي بيشكي من ترف الدنيا مفتون الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجزمة اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع منطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا بالخالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم عندي ست نقط سبعة في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام أؤجلها إلى اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بس نخرج من هنا للذي بحاجة إيه هي استفدت أن هدفنا يقظة الروح وأن يقظة الروح تحتاج إلى قوة روحية وأن القوة الروحية تنبني على العناصر السبعة التي ذكرتها لك الخلق الفاضل النفس النبيلة الإيمان بالحقوق الإرادة الماضية التضحية الوفاء الذي تنبني عليه الثقة القوة تجاه الأحداث هذه سبعة عناصر تنبني عليها قوة الروح فليتك في أسبوع سبعة أيام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر السبعة اتفقنا جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء هاتف رقم صفر واحد صفر ثلاثة ثلاثة ثمانية أربعة ستة تسعة ثمانية وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته